حبك شايفك كرام رضاك قد ايه بيغني حياتي هنا قد ايه وما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنساك عشانك قلوبنا تدوب ومنك تغير قلوبنا تدوب أو منك تغير ما عندكش فكرة هواك قد إيه بيدي زماني أنا قد إيه لا ما عندكش فكرة لا لا لا رضاك قد إيه قد إيه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد إيه وما عندكش فكرة هواك قد إيه بيدي زماني أنا قد إيه آه ما عندكش فكرة رضاك قد إيه بيغني حياتي غنى قد إيه وما عندكش فكرة أنا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوبنا تدوب ومنك تغيب اه قلوبنا تدوب ومنك تغيب بحبك لوحدك بحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواك ونورها وزهورها أو نورها وزهورها بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواك آه نورها وزهورها أو نورها وزهورها آه ما هو انت هوايا مالكش فكرة هواك قد ايه بيدي زمان انا قد ايه وما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه لا ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيهدي زماني انا قد ايه اه ما عندكش فكرة لا لا لا رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوبنا تدور آه ومنك تغيب آه قلوبنا تدوب ومنك تغيب ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد ايه اه ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه لا ما عندكش فكرة هواك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة أنا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب أو منك تغيب قلوب ناس تدوب ومنك تغيب أحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوانا من الدنيا دي كأنك هوانا ودورها وزهورها ونورها وزهورها بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوانا من الدنيا دي كأنك هوانا آه نورها وزهورها أو نورها وزهورها آه فكرة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا كل الناس أنا إحساس بحبك أكتر من كل الإحساس وأيوة يا أحلى الناس بعنيا أيوة يا كل الناس أنا أنا إحساس بحبك أكتر من كل الإحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قساوم على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت هقول لك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت هقول لك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي آه أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أحلى الناس بعناية أيوة يا كل الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعناي أيوة يا كل الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعناي أيوة يا أغلى الناس أنا إحساسك حبك أكتر من كل الإحساس وأيوة يا أحلى ناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أنا إحساسك حبك أكتر من كل الإحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو أساوم على كل جراح على كل جراح الدنيا تطير آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطير وانت هقولك مين في حياتي ما انت حب سبب لحياتي وانت هقولك مين في حياتي وانت حب سبب لحياتي انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت انت باللبس في ايامي وانت نجم في ليل اوهامي آه انت باللبس في ايامي وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت باللبس في ايامي اه وانت نجم في ليل اوهامي انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت آه، وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت باللبس في ايامي أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس فعنيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعنيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس فعنيا أيوة يا كل الناس انا احساسك حبك اكتر من كل الاحساس وايوه يا احلى الناس بعنيا ايوه يا كل الناس انا احساسك حبك اكتر من كل الاحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت حولتني انت حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت حولتني في حياتي وانت احب سبب لحياتي وانت تدل في سيف ايامي انت وانت النجم في ليل اوهامي آه انت تدل في سيف ايامي وانت النجم في ليل اوهامي انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت دل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت انت دل في سيف ايامي وانت نجم في ليل اوهامي اه انت دل في سيف ايامي وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت دل في سيف ايامي اه وانت نجم في ليل اوهامي انت ظل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت بنلف في ايامي انت انت وانت نجم في الاوهامي اه انت بنلف في ايامي انت انت وانت نجم في الاوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا أغلى الناس أيوة أيوة يا أحلى الناس في عينيا أيوة يا كل الناس انا احساسي بحبك اكتر من كل الاحساس وايوه يا احلى الناس بعنيا ايوه يا كل الناس انا احساسي بحبك اكتر من كل الاحساس فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب لو قسموه على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب آه فوق الحب بحبك حب بحبك حب عجيب وغريب آه لو قسموا على كل جراح على كل جراح الدنيا تطيب وانت حولك مين في حياتي ما انت احب سبب لحياتي وانت حولك مين في حياتي وانت احب سبب لحياتي وانت تدل في سيف ايامي انت وانت تدل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت دل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انفامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي واحبك لوحدك احبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواها من الدنيا دي كأنك هواها ونورها وزهورها ونورها وزهورها آه آه ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكره ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكره ما هو انت هوايا واول منايا ما هو انت هوايا هوايا الشكر وجودك بيملى عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكر ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود مفيش له حدود حبيبي حياتي يا حبيبي حياتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك دوبوني عيوني يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني يا حبيبي عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك ذوبوني تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه اه تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه تشوف اللي فاتني اقول لك عليه حبيبي حياتي يا حبيبي حياتي وجودك بيملى عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكرور وجودك بيملى عليا الوجود آه آه آه ويخلق قصادي من الشكرور ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود مفيش له حدود حبيبي حياتي حبيبي حياتي يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني عيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك نوبوني عيوني يا ريتك يا ريتك يا ريتك يا ريتك تشوف روحك انت انت بعيوني عيوني عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك دوبوني عيوني تشوف انت عندي حبيبي الحب أعجب كمان من العجب وإيه وإيه السبب تشوف حب أعجب كمان بالعجب ده أنا لو ما فيش لأجل حبك سبب هعيش برضو أحبك لأنك حبيبي وإيه السبب تشوف حب أعجب كمان بالعجب وإيه وإيه السبب تشوف حب أعجب كمان من العجب ده أنا لو ما فيش لأجل حبك سبب أعيش برضو أحبك لأنك حبيبي وأنا جنبي منك بحس بأمان كأني بإيديا الوجود والزمان أنا جنبي منك آه بحس بأمان آه كأني بإيديا الوجود والزمان وأنا جنبي منك وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي برضو انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك آه غرامي يا يا غرامي غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي أحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواها ونورها وزهورها ونورها وزهورها ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكرة آه، ما هو انت هوايا واول منايا واخر منايا يلي ما عندكش فكرة وأول منايا ما هو انت هوايا هوايا وأول منايا وأقول بس إيه أنا أنا أقول بس إيه ما عندكش فكرة